رأس مال المتقين كن دائما بين الجماعة واعتدل الحق أولى بالقبول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف حلقة النهاردة لها طعم خاص أتمنى على الله أن تبرأ بها الذمة وأن يرفع عنا بها الحرج وهي من باب معذرة إلى ربكم مفيش أغلى علينا من بلدنا كارتباط ودنيا نعيشها وملناش منهج نعيش بيه دنيتنا إلا شرع ربنا عز وجل احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن وجوب تطبيق شرع الله وان لازم كل مواطن فينا ولو كان عاصي ولو كان غافل لازم يعلن اعلانا صريحا انه لا يقبل بغير شرع الله ابدا معانا ثلاث نقاط اساسية النهاردة الناس طبعا بعد الحلقة اللي فاتت عاشت مصر ما يسمى بجمعة الشريعة وجمعة الشريعة لابد يكون لينا معاها تأملات ووقفات وإشارات وإيضاحات لأن البلد لا تتحمل العبث والناس اللي واخداها السياسة سواء باسم الدين او بالدراع بنقول لهم اتقوا الله في البلد فالمواطن البسيط الغلبان هو اللي هيدفع الثمن دفعها زمان لما الجبابرة مصوا دمه وشردوه وحرموه واعتبروه يعني مش موجود وكتر خيرهم ان هم سايبينه ان كان بيسرق ولا بينهب ولا بيشهد زور اهم برضو كده سايبين له مجال انه يعيش على هواه لكن تبقى المشكلة كبيرة قوي لما يستوي في هذا اللي بيزعم الاسلام من عدمه وانا نفسي كثيرة كثيرة بالسين يعني انكسرت لان بالطبع يعني احنا كان ظننا في من رفع لواء الشريعة سواء في حزب النور او في حزب الحرية والعدالة او على امر الرئاسة دكتور محمد مرسي احنا ما كان بينا الا هذا العقد ان يعملوا على تطبيق شرع الله عز وجل تطبيق شرع الله ده مفيش فيه فصال ولا فيه كلام لما نيجي النهاردة وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت انا مش ضامن عمري انت ممكن تقول لي خلينا اعدي الفترة ديت وبعد ما تعدي يبقى لينا كلام تاني ومن ادراك انك هتعيش ومن ادراك انك هتوصل للي انت عايزه لا في حاجات ممكن تقبل هذا مش تبقى بقى تنازل يبقى ترتيب أولويات لكن في حاجات مفصلية ما ينفعش وطبعا على رأسها شرع ربنا عز وجل أنا أول حاجة بشوفها الناس اللي نزلت الجمعة اللي فاتت ما كانتش أعضاء الجماعة الإسلامية يعني احنا على الإعلام طول الوقت يقول ان الجماعة الاسلامية وكيانات اخرى ومش عارف ايه نزلوا الارض ماشي وحزب الحرية والعدالة وحزب النور ما نزل اعلنوا ان هم مش نازلين اعلنوا ان هم مش نازلين انا بقول اول حاجة لا ده اللي نزل عموم الناس والعلماء لما اتكلمت اتكلمت بعموم البلاغ لكل الناس ناس نازلة تقول احنا لا نريد الا تطبيق شرع الله عز وجل وده اكبر دليل آه، وده مش هو ده الدليل لوحده إن- يعني ده- ده من المسلمات الشعب المصري شعب محترم اصيل متدين بطبعه حتى والله اللي ما بيصلوش حتى يا اخي اللي بيسب الدين جواه نزعة قوية واحنا ياما شفنا مواقف تجسد هذا آه، المعنى وبناء عليه فنزل الجمعة اللي فاتت ما يمثلش تيار بعينه وإنما يمثل عموم الشعب المصري النقطة الثانية أنا جاتني اتصالات كتيرة جدا وسئلت أسئلة مباشرة طب يعني هم حزب الحرية والعدالة مش عايزين تطبيق شرع الله طيب حزب النور مش عايز تطبيق شرع الله طبعا الكلام اللي في الدهاليز ان هم طبعا اللي شغالين في المسودة بتاعت الدستور وبيقولوا ننتظر لما تخلص المسودة النهائية ويعني ارجو الله ارجو الله ان لا يعلم الغيب الا الله ارجو الله انه ما يكونوش عملوا تربطات وباعونا ببلاش لان لو لعبة السياسة دخلت في المسألة دي يبقى عليه العوض ومنه العوض واذا لم يكن هناك عذر للسياسي الجاهل لاحكام الشريعة فانا لا ارى عذرا لاحبتي في الله الذين اظن فيهم الخير وانهم غيرون على دين الله وعلى شرع الله عز وجل انا بشوف فيها علامة استفهام أعدائنا الخارجيين حبايبي الكرام كل أمانيهم من وراء الربيع العربي وغيره لو احنا بنتدبر اللي حصل في تونس وما قال إليه الأمر أو بحصل في ليبيا أو حصل في اليمن في اليمن آه، أمريكا ودول أوروبا خدامين إسرائيل والجماعة غير المؤمنين مخلصين قوي لمبادئهم والقرآن علمنا الكلام ده لما ربنا يقول لي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هم إيد واحدة ربنا بيقول لو انتوا يا مسلمين ما عرفتيش تبقوا بهذا المعنى ادي فتنة وفساد كبير واعتقد احنا عايشين هذا المعنى اللي قرأناه منذ زمن وما بيتكلموا عن الفوضى الخلاقة في الأمة العربية وبيتكلموا على الشرق الأوسط الكبير وبيتكلموا على الدولة العظمى إسرائيل من النيل إلى الفرات إلى آخره أحلام وعلى فكرة هم بيتتكامل خطواتهم يعني لو بعتوا لنا فلوس في ظل شركات حتى ولو بأسماء بعض المصريين أو بعض العرب ممكن يكون المال نفسه مال أجنبي بدليل لما بتحصل مشكلة لأي واحد من الاقتصاديين دول ف 24 ساعة بتلاقي شركات أم- أجنبية عملاقة تدخل تشيل أصلا هي صاحبة الشركة وغسيل الأموال شغال علينا الله ينور ما علينا ربنا يعين القائمين على الأمر الأماني إن, إن تبقى آه، السويس بورسعيد إسماعيلية خط فاصل بين إسرائيل وبين مصر ومفيش مانع ممكن تبقى دول أو تبقى مدن يعني منطقة حرة تبقى فيها شغل عالي قوي ممكن تتنقل نقلة كبيرة جدا ممكن تبقى زي دبي او احسن من دبي كمان بحيث ان يضمنوا ان اللي عايشين فيها اهل ترف واهل ع- يعني آه، آه، خلاص اهل خضوع وخنوع وضعف وعبيد للمال والشهوة في مقابل ان سي يعني ال- قناة السويس بسينا بكله يطلع من ايد مصر طب ازاي اثارة القلاقل اللي موجودة الان على ارض سينا ما قالوش ان دول يمين او شمال نصارى او مسلم ده خلاص فصيل معين وباسم الاسلام بيتعانق مع القاعدة او غيرها ويحصل التجاوزات اللي بتحصل الشرطة تموت والجيش كذلك إسرائيل تطلب من العالم حماية حدودها إس- مصر عجز عن حماية الحدود يبقى الأمم المتحدة قعدت في سينا يبقى ما يطلع لناش بقى حد يقول لنا اتفاقية كامب ديفيد ولا غيرها خلاص وعابرة من ال- من الناقلات في قناة السويس يحصل اعتداء عليها وده خط ملاحة بحري وتدخل الأمم المتحدة لت- لحماية الممر الملاحي يبقى كل سنة وانت طيب واتاخد مننا هذا المعنى لا قدر الله أنا بس بفكر معاكم الكلام ده يتم ازاي الأداة في ايه انفلات الأمن في ايه المشكلة بمقتضى شرع الله هيطلع واحد يقول التغيير المنكر ما ينفعش إلا بهذا المجتمع ده مجتمع ظالم ومجتمع مش مطبق الإسلام هو مخطئ هو على صواب المسألة محتاجة إلى تحرير محل النزاع ومحتاجة إلى إنهاء المشكلة فكريا هنرجع للمربع صفر طبعا مش ه- الأمر يعني غني عن غني عن البيان ان في ناس داخل الوطن متنمرين لتقسيم البلد والانفصال والحماية وناس زمان على مدى السنتين اللي عشناهم بعد الثورة طلبوا رسميا الحماية من أمريكا خاصة ومن الدول الأوروبية بصفة عامة هذا الكلام ما احناش بعيد عنه المفترض ان اللي بيفكر وخايف همه على قلب قلبه على البلد لازم يفهم هذا الكلام الكلام ده عشان يبقى موجود لازم نفهم حاجة وانا قلت الكلام ده قبل كده زمان وكلام ما بيعجبش لان احنا لسه جوانا هوا وانا قلت لكم مليون مرة انا بقول اللي يخلصني من ربنا وبكررها لكم للمرة المليون اللي في ايده حاجة يديها لي من زخرف الحياة الدنيا ما يديهاليش لست من طلابها لكن انا بقول من باب معذرة الى ربكم وعلشان لما نقابل ربنا ما يبقاش حد له عذر امام الله سبحانه وتعالى ويبقى اللي بيسمعني الان في رقبته امانة قدام ربنا انه يبلغ عني الى كل من يستطيع الوصول اليه بكل وسيلة ممكنة لان انا راجل اعزل ما حلتيش حاجة ومكدود وحزين وكثير النفس الان على بلدي ونفسي اراها فوق الدنيا كلها والان على احوال الاسلام بسبب تصرفات المسلمين شرع ربنا اللي بنقول وجوب تطبيقه هذا لازم نفزع عليه اللي بيسموا نفسهم النخبة وانا معايا يعني غيض من فيض 42 ورقة في ايد اهو اقوال لقضاة ومستشارين ورؤساء تحرير ونخبة سياسية واساتذة قانون الى اخره واعلاميين الكل شان حرب الفترة اللي فاتت وكلكم طبعا عايشين أحوال البلد حتى إنهم نسيوا المادة التانية وقالوا مش مهمة عندنا لكن المادة الرابعة دي فيها أزمة المادة الرابعة فيها أزمة بيقولوا هناك خطورة بالغة على مصر مصر كلها في خطر من نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف في جملة يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في أمور الشريعة الإسلامية طبعا القلب بقى ده هيخلينا زي ايران وبقى ده هيخلينا زي مش عارف ايه وهو الكل بيفتي الكل بيفتي هذا الكلام احنا لسه قلنا حاجة عشان في اتصال طيب مرحبا طيب هات لي اتصال مرحبا مرحبا مش هنعطل الناس على التليفون نعم السلام عليكم
ماشي الحال الاتصال مين
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك ام هاجر مرحبا يا ام هاجر
بارك الله فيك يا شيخ ونفع بك امين لو سمحت انا هتكلم في نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه انا كنت عايزه بس حضرتك توضح لنا ال- ال- الشريعه لان كثير منا يا شيخ م- ما يعرفش عن الاسلام الا انه يصلي ويصوم وما يعرفش ان الشريعه الا هي عقاب بس ان السارق تقطع يده او الزاني يرجم ايوه والناس يعني بعض الناس بيقولوا كيف تطبق فينا الشريعة واحنا مش لاقيين ناكل أرجوك يا شيخ توضح لنا سماحة الدين والشريعة الإسلامية حاضر يا اختي النقطة الثانية إن في في بعض الناس بيقولوا إن إحنا لما نذكر اسم سيدنا محمد ما نقولش محمد ما نقولش سيدنا نقول محمد رسول الله أو النبي عليه الصلاة والسلام لأن كلمة سيدنا دي من من عادات الصوفية وما نقولش كمان سيدنا على أبو بكر أو عمر أو الصحابة عامة لأن ده من عادات الصوفية
حاضر وكمان توضح لنا يا شيخ لو سمحت ان احنا يعني لو سافرنا احدى البلدات ولنا فيها اقامه بس سافرت فين يعني اقامه ليس سافرت بنقعد فين يعني سافرت ممكن فين نقعد اسبوع سافرت فين نعم؟
سافرت فين يعني نسافر الفيوم او او البلاد دي نقعد فيها اسبوع او المسافة اكثر او قد ايه اقل المسافة قد ايه
من المسافة الجيزه بين- للفيوم ها من كم كم الجيزه كيلو للفيوم كم كيلو نعم كم كيلو آه، مش عارفه بالظبط بس حوالي 80 او اكثر ماشي
آه، لينا لينا هناك يا شيخ بيت هناك يعني لينا سكن خاص بينا هناك هل نكسر الصلاة ماشي أو نتم ماشي حاضر
وجزاك الله خيرا يا شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا الحتة الأولانية كيف نطبق الشريعة احنا مش لاقيين ناكل قلناها الحلقة اللي فاتت قلنا تطبيق الشريعة يعني الجعان ياكل والعريان يلبس والخايف يأمن والعاطل يشتغل شرع الله يشمل كل جوانب الحياة آخر حاجة وبعد توفير الضوابط يبقى إقامة الحدود أما سيدنا فسيدنا غصب عني وعنكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر فالسيادة مقررة لنبينا صلى الله عليه وسلم نصا وشرعا نصا وشرعا والدفع بأن هذا من أقوال فئة معينة آه، لا يعنينا هذا الكلام كلام لا يصح ما نقولش إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الس- آه، أيضا السيادة للصحابة الكرام مقررة وت- واستعملها الصحابة من قبل قالوا سيدنا بلال وحتى اعترض أبو جهل يوم بدر متى ساد فيكم هذا الغراب الأسود قالوا ساد فينا بالسبق للإسلام قصر الصلاة واحنا لينا بيت تاني بعد مسافة القصر مسألة فيها خلاف لكني أرى وما يتر- يرتاح إليه نفسي بما إن لي إقامة هنا ولي إقامة هنا يبقى القصر في الطريق فقط بين مكان الإقامة هنا والإقامة هنا أما إذا كانت نية السفر منعقدة وقائمة الأسبوع أو العشرة أيام في المكان الآخر هناك من يرى صحة قصر الصلاة والله تعالى أعلى وأعلم أرجع لكلامي تاني بقول شرع ربنا اللي احنا بنطالب بتطبيقه واللي ملناش مفر منه آه، أعدائنا بيستغلوا كل حاجة يعني شوف لما يجي والله أنا سئلت هذا السؤال كثيرا مش سؤال ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشر وجاتني رسائل على هذا السؤال هو يا شيخ الحرية والعدالة مش عايزين تطبيق الشريعة ويا شيخ النور مش عايز تطبيق الشريعة يا شيخ هم اتفقوا مع بعض وقسموها ويعني باعوا القضية كلام كتير من هذا المعنى لما اجي ارجع للفوضى الخلاقة حبايبي اللي بيقولوا عليها والفتنة المنتظرة نسأل الله ان يحمي بلادنا منها هتبقى اكبر مشكلة ممكن تجعل الفتنة دي واقع الاختلاف على فهوم الدين او تطبيق الدين يعني هو لو عمل اي قضية تانية مش هيلاقي حد كتير يرد عليه انما هو بيجي في المفصل ويروح مدي حتة كده يوم ده يقول اه وده يقول لا ويسلط الضوء ويحلل وياخد فلان وياخد علان وياخد ترتان المسألة محتاجة الى وقفة انا بقول الجزئية التانية عشان نأمن الفتنة ويتحقق الامان الفكري لمصر ومن ثم الامان المجتمعي سواء كان السياسي او العسكري ونفوت الفرصة على اعدائنا الداخليين والخارجيين ده كان لازم نفهم ان الشريعة ليها وعاء وانا شرحت لكم الكلام ده اشرنا اليه في الحلقة اللي فاتت وشرحته قبل كده اكثر من مرة وقلنا الشريعة فيها نوعين من النصوص عندنا نصوص قطعية الدلالة وعندنا نصوص ظنية الدلالة وجمال الإسلام وكماله زي ما شرحنا الأسبوع اللي فات في النصوص الفرعية أو الظنية ليه؟ بتدي فرصة كبيرة جدا من أجل أن تقدم الأوفق والأرفق والأيسر للناس فظروف الناس مش واحدة وأحوال الناس مش واحدة والمفترض ان احنا بنطيع شرع ربنا وبنستسلم لربنا واحنا عيانين واحنا اصحاء واحنا فقراء واحنا اغنياء على اي وضع كان سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير عندي آية في القرآن بتبين هذا المعنى بوضوح ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وده الواقع اللي موجود خاصة في الطرح الإعلامي والطرح السياسي وأسفاه ولم يسلم منه لا المسلمين ولا غير المسلمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هم بيعلقوا على كل حاجة سواء كانت المسألة مسألة حلوة أو وحشة سارة أو ضارة بجميع الأحوال هم شغالين إذا قلنا البعض السلام عليكم يقول لك شوف الإسلاميين عملوا رباطية علينا وبقت دولة دينية وإذا وقعوا مع بعض بين طيار وطيار شفت الطيار ده نزل لتطبيق الشريعة وده ما نزلش هو عايز في النهاية أن الفرقة تتم ويتمنى لو مسكنا ببعض ويتمنى لو احنا شوهنا صورة الاسلام بايدينا لو كملنا الاية هنستوعب ربنا بيقول ولو ردوه بدل ما اذاعوا به ونشروه وابو الفهيم والعريف يحلل ويطعن حتى يصل الطعن الى الصحابة والتابعين والسلف ما هو بسببنا ربنا بيقول المسألة محصورة لو ردوا الأمر هذا اللي اختلفوا فيه ولو ردوه إلى الرسول ما هو لو الرسول عايش معانا محدش يقدر يتقدم عليه طيب الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى اللي ينوب عنه مين الورثة ورثة الشريعة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم آه أنت بترقدها لنفسك يا عم الشيخ أنت وإخواتك واللي زيك وعايزين تعملوها دولة دينية لا هيقول لك كده هذا الذي في قلبه مرض خليك فاكر أنا واقف فين وهرجع لهذا المعنى معنى اتصال
حاجة كام خمسة مرحبا
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مع حضرتك ابو امجد من الشرقيه مرحبا يا أبا أمجد
يا مرحبا بيه آه بارك الله فيك يا فضل الشيخ مرحبا مرحب بك حضرتك آه، انا اؤيد تطبيق الشريعه الاسلاميه وذا- لان لأن انا عندي ظروف خاصه تستوجب تطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر. حضرتك آه، انا والدي كان مسلم ل- وللاسف خارج عن خرج عن الاسلام وراح الد- آه، امن بالبهائيه وبدا ينشر في الدين بتاعه وبدا ياخد اطفاله معاه البهائيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله حاولت معاه ما عرفتش ارجعه عن اللي هو فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله
وعنده ثلاث اطفال صغيرين وحاولت ان انا اخدهم للاسلام وعلمتهم مبادئ الاسلام وهم صغيرين ولما كبروا شويه خدهم معاه وعلمهم مبادئ البهائيه وعايز اخليهم بهائيين حاولت كده بدا يحاربني آه، حاسس ان انا اللي غلط وهو اللي صح فحضرتك انا مش عارف يعني الحل مع البهائيه دي بالظبط يعني
لا حول ولا قوة إلا بالله
ف- هو ما أنا- عندوش أنا- رغبة يا أنا ابني نفسي يعرف الحق من الشريعة الباطل؟
الإسلامية تطبق في مصر يا فضيلة الشيخ ما عندوش رغبة حقيقية يعرف الحق من الباطل
للأسف هو عنده يعني آه، لما قعدت مع شيوخ كتير قعدوا مع الشيوخ وبرضه آه، يعني هم كلهم قالوا لي في الآخر إن ربنا آه، يعني آه، ختم على قلبه بالكفر مش سلم عارف يا أنا رب.
في إيش عارف سلم يا رب طبعا
على أنا كل مش حال عايز يا ابني أقتنع لو بأي طلب شيء.
لو طلب لو كان صادقا في طلب معرفة الحق احنا حاضرين ان شاء الله لكن هذا يا ابني كلامك صحيح هذا من من دواعي تطبيق شرع الله مثل آلاف القضايا التي لا علاج لها إلا تطبيق شرع الله ماشي يا أبا أمجد جزاك الله خير برجع تاني بقول حاضر ماشي معا معا من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا عندي أربع تساؤلات في نفس الموضوع ممكن؟
اتفضلي التساؤل الأول هل الخوف هل الخوف من تطبيق الشريعة لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف معتقداتهم ومطالبهم؟ المس- التساؤل الثاني هل المعاندون والمعادون والمعتدون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات امام منهج رباني كامل وشامل لكل جزئيات الحياه منهج صالح لكل زمان ومكان وحال وحال لانه من لدن العليم الخبير المهيمن وهو سبحانه اعلم منا بما يصلحنا كي نعيش في سلم وسلام وتوازن وانسجام مع كل ما حولنا الثالث هل ما نحن فيه اختبار حقيقي لكل مسلم ليعرف كل منا اين موقعه من شرع الله طاعة او اعراضا الرابع هل هل لو تحلى كل مسلم بتطبيق شرع الله على نفسه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم هيكون له الاثر الطيب على المستوى العام وسيخرف كل الالسنه ونقول وقتها اين الثرى من الثريا ارجو التوضيح وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك بالطبع يعني الشريعة ستظهر وتفضح من خالفها ولا وجه المقارنة بين شرع الله وبين مدركات البشر ويقينا كل منا يقيس نفسه بمقدار ما يقدم لدعم تطبيق شرع الله وعدم بيع نفسه ولو لمن يرفع راية الإسلام من الإسلاميين آه، التزامنا بشرع الله لا شك هو السبيل الوحيد عشان نقدر نقول هذه راية الحق وهذه هذا شرع الله وهل عندكم من علم فتخرجوه لنا هرجع بقول اللي في قلبه مرض هيقول اه انت بتعملوا لنفسكم يا مشايخ لا ده انت دولة دينية او كهنوتية او ثيوقراطية الكلام ده كله احنا شرحناه قبل ذلك هقوله لا ده كلام مش صحيح ليه مش صحيح لأنه ليس وقف علينا نحن ليس وقفا علينا نحن وإنما حضرتك وحضرتك اللي يحفظ القرآن ويتعلم دين الله مرحبا به ويدلي بدلوه ويتكلم نسمعه نمرة اتنين إذا اختلفنا في الأمور الفرعية مع تسليمنا بالنص وصحته وأخذت برأي محتمل تشهد له اللغة ويشهد له فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العدول ولا يناقض الحكم المطلق اللي موجود في القرآن والسنة لا أقدر أقول لك أنت غلطان ولا تقول لي أنت غلطان زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات إذا كنا داخل الإطار يبقى افعل ولا حرج مفيش هنا حرج وبالتالي اختلافنا في الفهوم الفرعية اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد يبقى القضية مش قضية حكر على أحد طب يا عم ليه بتقول هيئة كبار العلماء أو الأزهر الشريف كمؤسسة هو اللي يعمل الكلام ده أنا لو قلت لكم دلوقتي هنجيب نجار يعمل عملية قلب مفتوح أو هنجيب فلاح نسأله في ما يتصل بوكالة ناسا أو بالفضاء الخارجي أو بالسلاح هتقولوا شيخ خرف مجنون مش هتقبلوا هذا الكلام ومن حقكم انتوا بتحترموا التخصصات هم نفسهم في الكلام اللي قالوه قالوا احنا مش عايزين حد يفسر الكلام ده الا اه ال ال ال ال ال القانونيين وبالذات المحكمة الدستورية طب ما يا جماعه ما دول بشر وايهما ادرى واعلم بالنص الشرعي ايهما ادرى واعلم بالنص الشرعي ولذلك المسألة هنا فيها لغط المسألة هنا فيها هوى المسألة هنا بتعكس حرص على مصالح دنيوية واللي بيتكلم بالاسلوب ده باع المسألة خالص لا يهمه مصلحة مصر ولا الدين ولا شيء من هذا الباب هو فين من المسألة دي ربنا ما قالش كده ولا طلب كده إنما ربنا بيقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم والمقصود بأولي الأمر هنا كل عالم وباب العلم مفتوح يلا شدوا حيلكم جميعا حصلوا العلم الشرعي وتقدم باب مفتوح لكل الناس مش موقوف على على عدد معين يعني لما اجي اقول مثلا الرئيس مبارك رفع سن القضاء عكس الدولة كلها وده تمييز مع ان الدستور حتى القديم كان ينفي التمييز رفع سن القاضي من 60 ل 65 وبعدين ل 70 عشان تفضل فئة معينة شغالة لحسابه كل القيادات اللي تطلع بعد منه بره بره ليه مش هيوصل لانه ما بيركبش المكان الا لو اللي قبله فضهوله نفس الكلام في الجيش كان يوصل عميد ويلا بره يسرح نفس الكلام في الشرطة يا اخوانا الهوى مرض ربنا يقول لسيدنا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعني ايه عايز تقول ايه ربنا ما بيجاملش ربنا لما قال العلماء دول جاب العلة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم اللي يقدروا يخرجوا الفروع على الأصول واللي يقدروا يطلق يدركوا المطلق والمقيد فيحكموه بالمقيد وهكذا ومن ثم الدلالة هي العلم اللي معاه أدوات العلم يا جماعة أنا بسأل القانوني ليه لأنه خبير بالقانون أنا مش شغلتي القانون كمان هو يسألني لما يسأل في الناحية الشرعية إحنا الاثنين بنسأل الطبيب لأن هو الخبير بالطب بتاعه إحنا الثلاثة نسأل الفلاح البسيط لأنه الخبير بزراعته إحنا الأربعة نسأل النجار وكلنا يحتاج بعضنا إلى بعض ولا غني إلا الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واحترام التخصص أول أمارات السعي نحو الكمال نحو الصواب محدش أحسن من حد ولا حد يتميز على أحد لما تقول إن السن للكل كده يبقى للكل لما تقول الكل يسأل يبقى رئيس الدولة يسأل وأصغر واحد يسأل لما تقول اللي يغلط ويخرج على الجادة ويخرب البلد أو يعرضها للدمار يعزل يمشي على رئيس الدولة وأصغر واحد مفيش يا جماعة الامتيازات ده كلام ناس عندها هوى ما ينفعش ايه المصلحة يعني هو مفيش غير ده اللي بيفهم طب ولو طلعت روح وجاله عزرائيل ان شاء الله وهو على الباب بيخبط عليها لو جاله عزرائيل تخرب البلد يا اخوانا مش كده وما توفيقي الا بالله ربنا جعل لنا شرع يحل مشاكلنا ويهدينا للتي هي اقوى ومن ثم الحرب الشرسه على مدى الاسبوع كله وخاصه من يوم الجمعه حتى الان انما يعكس حرص هؤلاء على ان يزيلوا شرع الله من الطريق مسألة لا هي حزب حرية وعدالة ولا حزب نور ولا حزب تنمية ولا أي تيار إسلامي والله كل دي بالنسبة لهم هم بيلعبوا على بعض كلهم كلهم دخلوا حلبة السياسة ونسأل الله السلامة والعافية ربنا هنا بيقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم شوف بقى تسجيل الآية بتقول إيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله لو ربنا رفع عنا فضله ورحمته هنغرق كلنا وصدق القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ليه يا عم الشيخ بشر ولا تنفر يا عم ادينا جزء أمل ما احنا قرفانين يا مولانا بنبص يمين بنتعقد شمال بنتعقد والله انا زيكم وزعلان زيكم وبتألم اكتر منكم لكن بالراحة الآية لما قالت لعلمه الذين يستنبطونه منهم اتكلمت عن الوعاء الوعاء يعني العلماء كويس انا العلماء بالشهادة والكذا والتاريخ والثقة يبقى الازهر ومع ذلك الجماعة دول هم واقفين في ظهر شيخ الازهر بس كشخص لانهم واثقين انه هياخدوا منه اللي هو عايز اللي هم عايزينه لكن مش بينصروا المؤسسه الدليل على كلامك ده ان هم اعترضوا على كلمه هيئه كبار العلماء مع ان هيئه كبار العلماء اللي موجوده حاليا اللي مختارها سيدنا الشيخ فضيله الامام الاكبر بصورة أو بأخرى هي كده خلاص بدون معيار ومع ذلك أنا ما أقدرش أطعن في إن هيئة كبار العلماء هي صاحبة الصلاحية أنا ممكن أطعن إن اللي موجودين دول مش التمثيل الصحيح أو التمثيل الجيد لكن يبقى المبدأ صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله يلي بتقوله الأزهر ده محل ثقتنا الكنيسة واثقة في الأزهر العلمانيين واثقين في الأزهر ده ضحك على الدقون ولا كلام صحيح ما تقولوا احنا واثقين في شيخ الازهر وخلاص اشبعوا بيه انما لو واثقين في الازهر لما يجي النص عن هيئه الكبار ما تتكلمش خلاص ليك اعتراض على تشكيلها قول انا بعترض على تشكيلها لكن المبدا يكون موجود ما يتغيرش انما اعتراضهم على هيئه كبار العلماء يعني كما قال القران بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر لازم ندرك هذا الكلام أحبائي ولازم نعرف ان احنا في حرب شرسة وإن لم نخلص النية لله نحن لا قبل لنا بهذا المكر ولا بهذا الكيد ولا بهذه الأساليب الملتوية لأن احنا واضحين لا نقدر نبيع ولا نقدر نساوم ولا يعنينا حتى لو قلت لي يعني يا, جم... يا مولانا ايه اللي فيها لما تتمسك لما تتمكن وعد تصلح وتغير ده كلام مش صحيح ليس في دين الله انا ما اضمن عمري ثانيه واحده واما اجي عند الشريعه ما اقدرش اتكلم وايه اللي جاب دي للشريعه يا مولانا ده ده بند ده الفقره دي خاصه بالازهر ما هو الازهر ده وعاء الشريعه انا مش هجيب المصحف احطه على الترابيزه دي ينطق فيا ويأمرني ويحكم فيا ما هترجع في النهاية إلى العلماء العدول وإلا هطلع للفجر الخارجي لما الخوارج كفروا سيدنا علي وقالوا له لا حكم إلا لله وأنت حكمت الرجال أنت كافر يا علي ده كلام ناس مجانين لأن ربنا قال يا داود احكم وقال لسيدنا النبي محمد وأن يحكم بينهم بما أنزل الله احنا هنروح فين ويبقى الانسان فينا انا كشيخ يؤخذ من كلامي ويرد علي وأي شيخ معاه دليل يقول لي أنت غلطان يا عبد الله حقه ولا مشحة أبدا فالذي يضل أنا وأنت الذي لا يضل الله بس الذي ينسى أنا وأنت الذي لا ينسى الله الذي يسأل عن فعله ويحاسب عليه أنا وأنت لكن الذي لا يسأل هو الله الوحيد الذي لا يعزل ولا يرد عليه يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو الوحيد المعصوم وما أتاكم الرسول فخذوه الشريعة اللي قال كده القرآن اللي قال كده وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم الوقفة الثالثة حبايبي احنا في فرق جوهري بين اللي بيميز شرع ربنا الشريعة اللي احنا بنطالب بتحكيمها دي وبين الدستور اللي بتعملوه او بالاهواء اللي بتنتج عن البشر شرع ربنا سبحانه وتعالى ليس من هذا المعنى البشري كامل احنا اللي بنعمله ناقص شريعة ربنا تامة اللي احنا بنعمله عمره ما هو تام اللي شريعة ربنا عادلة عدلا مطلقا احنا اللي عندنا هنيجي على حساب جهة لجهة يعني عندنا قصور عندنا قصور شريعة ربنا باقية أبدا أي دستور قابل للتعديل هيتقعدوا عشر سنين خمس سنين مئة سنة لكن برضه يأتيه هذا المعنى إيه اللي بيحصل يا إخوانا النهاردة كل الناس قامت وأنا أشكو إلى الله الدكتور مرسي رئيس الجمهورية وأشكو إلى الله أعضاء الدستورية من حزبي الحرية والعدالة وحزب النور ثم حزب التنمية فضلا عن شكواي إلى الله كل من يتكلم باسم النخبة لحرب أو لمنع دين الله وبين يدي الله تجتمع الخصوم بين يدي الله تجتمع الخصوم وما يعني طبعا المؤسسات الدينية فوق الكلام احنا في الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر الشريف اللي بتتواصلوا معانا وما فيش يوم بيمر إلا ما بيجينا اللي بيجيب مستندات واللي بيجيب الشكوى واللي كذا واحنا والله على قدر طاقتنا أرسلنا إلى التأسيسية خطابان أهو صورتهم أهو كاميرا لو جابتهم عشان أخلص أنا من هذه التبعة الخطاب هذا الأول ده برئيس لجنة الحوار المجتمعي الدكتور محمد البلتاجي يا اخوانا عشان انا بقاش متزيد قرأتوه يا اخوانا اطلع اطلع بورقه صغيره كمان اهي خلاص الثاني للدكتور الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية مستشار حسام الغرياني اه بنقول له يا جماعة الكلام اللي انتوا عملتوه في مسودة الدستور هيعامل لمصر مشاكل كتيرة ويخالف شرع ربنا في حاجات كتيرة والجمعية عملت 16 جلسة حوار مع طلاب ومع أساتذة ومع أئمة في الأوقاف ومع وعاظ في الأزهر انتوا عارفين احنا كنا للسبيان عاملينه على 10000 احنا لينا رجالتنا على الارض بس احنا ضد لغه الارض اللي ممكن نضطر اليها هنعملها براءه للذمه هم دلوقتي هيقول لك احنا قفلنا الميعاد ولا حد عبرنا ومعانا التوقيع على الجوابين بالاستلام ولا حد عبرنا هنتصل وما حدش اتصل الممثلين قعدوا معاهم كل الفئات قعدوا معاهم القضاء قعدوا معاهم لكن المشايخ كل سنة وانت طيب يقول لك احنا رحنا جامعة الازهر اه جم يتصلوا الساعة 2 بعد الناس ما تمشي احنا هنقعد الساعة 5 وهم الخمسة اللي بعتهم فضيلة الامام الاكبر اللي رايحين يدافعوا عن شخص الإمام الأكبر ولا مصر تهمهم ولا دين يهمهم الدليل هقول يبقى احنا كده بنضيع البلد حرام عليكم ان انتوا تفضلوا ما, تعت... ما تقبلوش على الارض الا اللي يصوت ويصرخ يا جماعة احنا كنا نربأ بانفسنا على العمامة المحترمة دي انها تنزل على الارض انها تقف لكن خلي بالكم مصر فيها كتير لن يضحوا بدين الله ولو كانوا يرتدون العمامة وارواحهم ارخص من هذا تعال شوف المعنى التف... القوانين اللي بتتفصل ناس رايحة لشخص شخص مش أكثر من هذا الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقل يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله يتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية تكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر هو مستقل اللي هو شيخ الأزهر غير قابل للعزل ويأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية أنا هكلمكم في حاجة صغيرة احنا عندنا مدرسين شغالين مزلولين اللي هم شغالين بالعقود الموسمية خاصة المحفظين واتكلمنا عنهم كتير أملهم الوحيد اللي باقي لهم الآن إن يرفعوا قضية للدولة يا قضاء يا عادل يا اللي عايزين نشوف العدل ونرى على إيدك العدالة مش ده يمرر وده يحفظ عايزين نشوف العدالة لو جه النهاردة يشتكي يقول له لا بحكم الدستور انا ماليش ولاية دول النص بيقول كده يختص وحده بالقيام على كافة شؤوني يضحكوا علينا بقى اللي عايزين يمرروا الدستور من الاسلاميين او غيرهم يا سيدنا الشيخ ده المقصود بيه النواحي الاداريه هو في غير النواحي الإدارية راجل دفع ملايين الجنيهات بالأمر المباشر مخالفا للقانون الله أعلم راحت فين بيدي إثابات لكل من هب ودب الله أعلم بأي أساس النهاردة بيذل الناس لا بيعين ولا بيعمل هيروح الطالب يشتكي هيقول له يا ابني ملناش ارجع لشيخك زي بالظبط النصارى في مصر اللي ليهم مشاكل في الطلاق زي ما سمعنا منهم يروحوا الكنيسة يقولوا لهم روحوا القضاء يروحوا القضاء ارجعوا للكنيسة والناس عايشة في ذل سنين طويلة ملناش دخل طيب عايزين توصلونا لهذا المعنى ادي الكهنوتة يبقى في الحالة دي لحضرتك لو فصلك لو شتمك لو ضربك لو عمل فيك اللي عمله مفيش مكان يا جماعة مين قال كده الله وحده هو الذي لا يسأل ما تضحكوش على الناس كل المشاكل المالية والإدارية هي مشاكل إدارية مع أن النص هنا بيقول كافة شؤونه يا جماعة اتقوا الله والله ما انتوا عايشين أكتر من عمركم والله ما تاخدوا غير رزقكم ووالله لتندمن ندما ما بعده ندم واوعى تقول لي انت وهو بعد ما نخلص وتستقر الأوضاع نبقى نصلح والله أنتم بعتوها خدتوا الثمن أنا هقول لكم كلام على بلاطة النوايا مش صافية احنا اتكلمنا وقعدنا قبل كده وقلنا مفيش فصيل يقدر يحل لنا المشاكل دي إلا الأزهر يعني لو جبنا النهاردة واحد ينتمي للإخوان تولى أمر المؤسسة الدينية ما ينجحش مش لانه وحش او لانه مش كفر لا لان في ايديولوجيات فيها مشاكل الباقي مش هيسمعه ولو جبناه سلفي برضه الباقي مش هيسمعه ولو جبناه من وهكذا وهذا محل اتفاق وانا استقرأت كل الاراء لكن في مشكلة في مشكلة لو جبنا ازهري حاطط خده على الارض لخدمة الدين وفقط ويوم ما يخدم الدين يبقى خادم للسلفي وخادم للإخوان وخادم للصوفي وخادم للجماعة الإسلامية ومسؤوليته أن نلتقي على كلمة سواء احنا ملناش إلا القرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل فريق من دول ما أعتقده أنا حسب ما رأيت الآن هو فرحان بأي جهد صح يساعده في المهمة بتاعته بس كل واحد عايز يجيب واحد من عنده فلو طلع أزهري ملوش انتماء ليهم لا يدعى في اجتماعاته ولا يدعى في مقابلة الرئيس ولا يؤخذ رأيه مش لأنه مش عالم ما يقدروش يقولوا عليه مش عالم بس لأنه شخصية قوية مش هنقدر عليه هم عايزين واحد حاجة من الاتنين يا يبقى تبعهم يا يخضع ليهم يا جماعة ده مش دين ده المرحلة تقتضي الآن ألا يكون منتميا إلا للإسلام وفقط وأن يكون صادقا صادعا بالحق حيث ما تجدوه خذوه إلا أن أكون أنا فقد طلقت دنياكم ثلاثا طلقة بائنة لا رجعة فيها وأنا أبرأ بالذمة بين يدي الله لتكون في أعناقكم رئيس الجمهورية الحكومة أعضاء الحرية والعدالة أعضاء النور أعداء التنمية كل الشعب المصري أنا قلتها لله وغضب لله ولن أملك إلا ما قال الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سينا مش هتتحل بالطيارات ولا بالصواريخ ولا ببعض الأئمة اللي هيبعتهم وزير الأوقاف الله يوفقه أبدا ده عايز شغل كتير أنا أعلم إن من الطيارات دي لما يسمعوا كلمة الأزهر فيهم من يقول ده أزعر أزهر إيه اللي أفتى مش عارف بإيه وأزهر إيه أعلم هذا عشان كده بقول لك لازم اللي يجي يبقى قوي ليه هيتضرب على صداغه لما يشبع وهيتمرمط بس لو انه صاحب صاحب قضية هيتحملها في سبيل الله وده الجهاد نختلف ليه واحنا مسلمين نقطع هدوم بعض ليه واحنا بنزعم ان احنا بننصر دين الله الحق لا يتبعض والحق لا يتجزأ والقاعدة الأصولية الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال مشاكل سينا مشاكل سينا مشاكل داخل ال وحوض النيل وداخل بلاش حوض النيل داخل الوادي داخل الوادي داخل الدلتا الهلال الخصيب الجنوب الصعيد المشكلة كبيرة قوي مشكلة كبيرة قوي ما ينفعش ان يبقى شيخ الازهر م... لا يسأل وان هو وحده المختص بالشؤون حتى ولو كان شيخ الازهر سيدنا عمر بن الخطاب عمر ما قبلش عمر قال ان رأيتموني على الحق فأعينوني وان رأيتموني على الباطل فقوموني الا اذا كان الموجودين النهاردة ومشايخنا اللي على دماغي من فوق من هيئة كبار العلماء او في الدستورية شايفين ان اللي موجود او اللي ممكن يجي بعده افضل من عمر ومن ابي بكر يا اخوانا عيب ده دين هذا كلام لا يصح هو مستقل غير قابل للعزل باي معنى باي معنى باي دليل في دين الله وما تقوليش يبقى الكنيسه قصدنا انت مالكم الكنيسه انتخبوا راجلهم باكثر من 2000 واحد انتوا مالكم انتوا ما تسيبوا كل فريق حسب وضعه وحسب شريعته وحسب رأيه ما فيش وجه للمقارنة لا تقارنونا بيهم ولا تقارنوهم بينا هم ليهم حريتهم الكاملة واحترامهم الكامل واحنا لينا حريتنا الكاملة واحترامنا الكامل عيب يا اخوانا يا اخوانا عيب احنا عندنا مشاكل لا حصر لها الطلاب بتبكي دم المدرسين في المعاهد بيبكوا دم الأئمة بيبكوا دم الوعاظ بيبكوا دم الجامعة تحتضر اتقوا الله فينا لكن للأسف يبدو ان الدولة مصممة ان هم يمشوا زي ما المجلس العسكري بنانهم السكة لو ما نزلتوش على الارض ملكوش لازمة انا مانيش عارف انا لا انا زعيم ولا بنصب نفسي زعيم ولا اقدر اقول انا بتحمل مسؤولية الدعوة الى كذا لكن انا بقولها رسالة في من الائمة الاوقاف اللي ينزل غضب لله من أجل أن يسمع لهم صوت ويتعدل الكلام ده في الدستورية في من وعاظ الأزهر اللي يبرأ إلى الله وينزلوا الاثنين بعمائمهم بأدب واحترام لمدة ساعة يعلنوا موقفهم وينصرفوا وتبقى حجة من الله عليهم في من طلاب الأزهر من أولى ابتدائي لغاية الجامعة لغاية الدراسات العليا في من أولياء أمور الطلاب اللي حريص على دينه ويقول أنا للدين فداء في من الجامعة طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين من يفعل ذلك أنا شخصيا على المستوى الشخصي ومليش دعوة بأي حد تاني يوم الخميس إن شاء الله عشرة صباحا هكون قدام مجلس الشورى قدام الدستورية أقول لهم اتقوا الله فقد خزلتمونا وبعتمونا ولم تسمعوا لنا صوتا اللي يفكر انه يشاركنا هذا المعنى بإخلاص والله ده اختبار وشوفوا نفسكم عايزين تقولوا ايه فإن قبلتم أن يمحى الأزهر وعاء العلم الشرعي في مصر أو أن يظل في إيد الفئة الفتنة قائمة حتى عيالنا رضعوا خلاص اللي يمشي في فلك القيادة هو اللي يتنطق وهو اللي يبقى كبير وهو اللي يبقى مسؤول والمعارض خليه يذل كل يوم يتنطط وده بلاغ فيه في المحكمة وده في النيابة وده كذا يا اخوانا احنا عايزين نعيش بوئام عايزين نحب شيخنا عايزين نفديه بروحنا عايزين نقول كلنا للدنيا احنا كمسلمين حياتنا زائلة أغراضنا لا تتعدى أن يرضى الله عنا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي مشاهدي الكرام صرخة مكلوم اعزارا إلى الله أقدمها بين أيديكم وأنا لا أضمن لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنا أقلكم حبا للدين وللوطن لكني لن أبيع أبدا ولن أفرط في أمانتي أبدا وأتمنى على الله أن أجد من هذا الشعب الأبي من يرد إلى روحي عزمها ويثبت للدنيا كلها أن المسلمين لا يبيعون إلا إذا باعوا لله وحده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة فجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج واعلنوها لله بأدب واحترام وتأكدوا أنكم إن صدقتم الله يصدقكم الله في وعده ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبرم لمصر أمر رشد وأن يولي أمورها خيارها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمع قلوب المسلمين والصادقين والصالحين وأن يجمع جميع قلوب المصريين على الحق وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين مشاهدي الكرام إن أخطأت فمن نفسي, فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فالفضل لله تبارك وتعالى وحده إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب موعدنا الخميس العاشرة صباحا أمام مجلس الشورى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنحرف لا